بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم ربنا يكرم ويبارك ويرضى عنكم ويتقبل دعائكم في رمضان يا جماعة الدعاء وللصائم عند فطره دعوة لا ترد يا جماعة ادعوا كتير ادعوا وخلي بالكم ال- الصحابة كان بيقولوا لينا دعوات مخصوصة كل رمضان بنحافظ عليها و- و- وربنا بيستجيب و- وليالي رمضان وليالي عتق وليالي مغفرة فيعني ادعوا و- وركزوا على على عدد دعوات نفسك فيها بس انا طلب منكم طلب في بداية الحلقة النهاردة من فضلك ما تنساش تدعي للأمة ادعي للمسلمين ادعي لبلادنا ادعي الدعاء مستجاب في رمضان ما تدعيش لنفسك وتنسى وتنسى أمتك ادعي لأمة حبيبك محمد ادعوا يا جماعة في رمضان لل... ادعوا إن ربنا يعزنا ويحفظنا ويحفظ بلادنا ينميها وتنهض قصة النهاردة قصة جديدة بمعنى جديد احنا محتاجين ومحتاجين نفكر فيه القصة انا عايز اقدم لها اقول ايه اعقد حاجة في الدنيا النفس البشرية اصعب حاجة يعني يعني النفوس انواع نفس شجاعة ونفس جبانة نفس قوية الإرادة ونفس ضعيفة الإرادة نفس منضبطة في مواعيدها في في في في, في حركتها في لبسها في منضبط راجل منضبط جاد يتحمل المسؤولية وناس مترهلة فوضوية نفس نفس مختلفة ن- ن- نفس آه، أنانية ونفس آه، مخلصة عايزة تعمل الخير بصرف النظر مكانها فين قائد ولا مش قائد أنا عايز أعمل الخير أنا مخلص ممكن اسالك سؤال الاربعه اللي انا قلتهم دول ركز فيهم بقى عشان الحلقه كلها قايمه على الاربعه دول انت انه نفس في الاربعه انت شجاع ولا جبان انت منضبط ولا متسيب فوضوي انت قوي الاراده ولا ضعيف الاراده الرابعه انت اناني ولا مخلص احنا النهارده محتاجين ورقه وقلم عشان هنشتغل بورقه وقلم عشان في كده استقصاء هنعمله مع بعض ها تاني انهي نفس من الاربعه انت وعامل ايه في الاربعه دول خلي بالكم يا جماعه ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها التركيبه كلها بتاعت كل اللي انا قلته موجوده في نفسك فيها الجبن وفيها الشجاعه بس بنسب بقى فيها الانضباط وفيها التسيب فيها الاراده وفيها ضعف الاراده فيها الانانيه وفيها الاخلاص ونفس فيها كله بس ينفع تتصلح طبعا وعشان كده بنقول الحلقه دي تتصلح ازاي بالتدريب والنهارده في كل واحده هنقول لك تتدرب عليها ازاي عشان كده بقول لك هات ورقه وقلم إيه، تنفع بالتدريب ولذلك بقيه الايه ايه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها الموضوع في ايدك صحيح تركيبتك فيها لكن في ايدك انك تصلحها العبره انت نفس شكلها ايه النفوس القويه بص في في قاعده كده يا ريت تكتبوا الجمله دي جمله لطيفه قوي بيقول لك ايه كن رجلا بألف رجل كويس فان لم تستطع فكن رجلا يعني لو مش عارف تبقى بألف طب امسك نفسك فكن رجلا ولا تكن نصف رجل ما تبقاش انصاف في انصاف وفي رباع وفي صفار وفي واحد بألف النبي بيقول لك لو وضع ايمان ابو بكر في كفه وايمان الامه في كفه لرجح ايمان ابو بكر ازاي يعني فيقوم قايل لك ما سبقكم ابو بكر بكثير صلاه وصيام ولكن سبقكم بشيء وقر في نفسه هو ده اللي انا بتكلم عليه بالظبط النهارده واحد يوزن ألف مش بالعضلات نفسه عامله زي قبل العلم يقول لك عمر بن الخطاب عمرو بن العاص يقول له ابعت لي مدد عشان اقدر افتح مصر 4000 فيبعت له اربع تنفار يا امير المؤمنين احنا احنا في معركه هنموت فيقول له انا ما بهزرش ارسلت اليك رجلا بألف والله لصوت القعقاع في المعركه خير من ألف رجل يعني ايه صوت القعقاع النفس ده لو موجود يصلح العبره مش عددكم كام العبره النفوس يلا افتح سوره البقره هنبدا بس بس هات ورقه وقلم القصه طبعا عرفتوها القصه قصه طالوت وجالوت قصه طالوت وجالوت سوره البقره الايه كام في سوره البقره هقول لك حالا علشان لو عايز تفتح معايا المصحف الايه 246 سوره البقره ربع كامل في اخر سوره البقره آه، بعد ما سوره ال- آه، ربع كامل بيتكلم على الموضوع ده آه، ده تشريح نفسي ده اصلاح نفسي يلا صلحوا الاربعه دول عشان تنجحوا في حياتكم عشان كنتوا عشان بلدكم ها يلا طلع القصة وهات ورقة وقلم واعمل معايا الاستقصاء الحالي و- وادي لنفسك درجة من عشرة في كل نقطة هسألك أربع أسئلة وحط لنفسك درجة من عشرة يا تحطها دلوقتي يا كل شوية تقعد تعدل فيها ما أنت ممكن بعد شوية تحط لي تسعة وبعد ما أتكلم شوية يا نهار أبيض ثلاثة فال آه واحد هل أنت شجاع مبادر؟ شوف عايز تحط لنفسك كم من عشرة اثنين هل أنت أناني فردي أم مخلص السؤال الثالث هل أنت منضبط أم متسيب في حياتك وعيشتك و... ولا مهرجل والشباب بقى يعني ايه مش عايز اقول صفار لا ان شاء الله نسمع حاجات حلوه السؤال الرابع هل انت قوي الاراده ام ضعيف الاراده اربع اسئله جاوب يا بطل محدش شايفك انت والورقه لوحدك ده انت وربنا او انت وانت انت الكسبان في الاخر ه- هتنجح في حياتك ولا هتفشل يلا نبدا وهبقول لك كل شويه ازاي نصلحها يلا نبدا آه، ادي القصه طالوت وجالوت القصه ببساطه ان سيدنا موسى بعد ما ربنا نجاه هو وبني اسرائيل من فرعون ولسه منجيين من ميه البحر ورجليهم مبلوله من ميه تخيل معجزه انسلاق البحر يعني بقى شافوا ايه عظمه ربنا في قوه اكتر من كده ايه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يلا خشوا بقى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين يا جبن وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أدي أول صفة الجبن أهو قال رجلان من الذين يخافون انعم الله الايات دي مش في سوره البقره دي دي في سوره ثانيه سوره المائده قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب عندهم شجاعه وعندهم اراده فاذا دخلتموه فانكم غالبون ناس منضبطه عندهم الصفات بس رجلين ما- احنا محتاجين جيل قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها منتهى ضعف الاراده والجبن فاذهب انت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون منتهى عدم الانضباط هيسيبوه روح انت ق- مفيش انضباط ومنتهى الأنانية روح انت قاتل لوحدك قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي معيش جيل ما, م- م- ما ينفعش ما ينفعش يبقى في نهضة ما ينفعش ننتصر ما عندناش الصفات الأربعة دول قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة ليه لما يتغير الجيل أربعين سنة يتغير في جيل دول ما ينفعوش دول مخوخين السوس نخ- منخور فيهم ما ينفعوش ما ينفعوش يا موسى ابدا ربي جيل جديد جه جيل جديد ومات موسى عليه السلام فجه يوشع بن نون تلميذ موسى دخل بيهم آه، فلسطين انتصر مات يوشع بن نون رجعوا زي ما كانوا فقدوا الاربع صفات تاني فاتسلط عليهم قوم اسمهم العماليق بهدلوهم خلي بالك آه، الكذب بيطلع وينزل مع الصفات الاربعه واخد بالك انت فاهم يعني معاكوا الصفات الاربعه تنتصروا معاكوش تنهزموا وانت كمان في حياتك الشخصيه كذبك هيطلع وينزل بالصفات الاربعه قوه ارادك قد ايه تقدر تستحمل لغايه فين ولا تتعب بسرعه مش قادر لا صعب عليا لا لا لا انا مش قد دي اقول لكم حاجه صدقوا المنضبط اهم واحده في الاربعه احنا مش منضبطين في بلادنا يا جماعه خلونا خلونا احنا عايشين في تسيب فوضى مواعيدنا عامله ازاي إيه، حركتنا عامله ازاي عهودنا عامله ازاي احنا مش منضبطين خلي بالكم اهم صفه الانضباط ولذلك طول ما انتم ماشيين في القصه وهم بيتغربلوا ما هو هيتغربلوا اربع مرات عشان كل واحده توقع صفه وهم بيتغربلوا في, أربع... في الاربعه اللي بيقع دايما اللي ماشي على طول مع الاربعه الانضباط اتسلط عليهم العماليق القصه دي في زمن بقى سيطره العماليق قائد العماليق اسمه جالوت العماليق آه، آه، بهدلوهم العماليق عملوا ايه طردوهم من ارضهم خدوا فلوسهم خدوا ولادهم عبيد سابوا نسائهم سرقوا خدوا مقدساتهم فاضل لهم ايه عشان يفوقوا طب واحنا فاضل لنا ايه مستغرب منهم قوي طب واحنا فاضل ايه ليه مستغرب طب ليه مش عاي... غلط السؤال غلط فاضل لهم ايه اخس ما تقولش كده بص على نفسك خدوا مقدساتهم لدرجه ان هم خدوا التابوت ايه التابوت ده التابوت دون صندوق كان بني اسرائيل لما يجوا يحاربوا معركه قدام عدوهم يقدموا التابوت ده عارفين الرايه اللي اللي بتأم- بتجمد هم بالنسبه لهم التابوت ده كان بيجمدهم زي الرايه لما يشوفوه يجمدوا ليه التابوت ده فيه ايه فيه عصا موسى وبقية مما ترك آل موسى هنشوف الآيات دلوقتي وقالوا هارون تحمله في عصا في بعض ملابس موسى بعض ما ترك موسى وبعض ما ترك هارون أخو موسى اتخذ منهم عند جالوت وبني اسرائيل بقى عايشين في الجبن عمالين يكت- يقولوا اساطير على على على على جالوت وعلى جيش جالوت ده الواحد من جيش جالوت يموت ألف لوحده ده ما بيموتوش انتوا عارفين الاساطير وال... وال... والوهم ده ده ما هو الضعيف دايما آه لانه ضعيف مش عارف يشوف نفسه قوي فلازم يبني اسطوره على الاخر عشان يبرر ان هو مش ضعيف بيقول لك هقول لك نكته بيقول لك ان في قصه رمزيه كان في عملاقين في بلدين عملاقين بقى زي الفتوات كده في بلدين مختلفتين فواحد منهم قام شاتم التاني قال ده لا عملاق ولا حاجه ده انا كسره فالتاني غضب قام رايح له بلده فاللي شتم خاف فراح يستخبى فمراته كانت نفسها قويه فقالت له انت خايف خش في السرير واتغطى فجه العملاق التاني اللي غضبان هو شتمني فقالت له هو الحقيقه مش موجود في البيت قصه رمزيه يعني هو مش موجود في البيت بس ابنه نايم في السرير بص عليه فبص على ابنه ده حاجه رهيبه ورجليه طالعه بره ال- اللحاف وحاجه ضخمه جدا قال لها ده ابنه امال هو شكله ايه؟ قام واخد بعضه و- و- ومروح. الاسطوره احنا اللي بنعملها. واحنا اللي بنصدقها. واحنا اللي بنخاف منها. عشان مش عايزين نقول لنفسنا اصلنا ضعيف. وصلت؟ بني اسرائيل على كل ضعفهم دول لسه فيهم شويه ناس كويسين. منهم واحد اسمه طالوت. آه، آه، واحد من الشعب واحد بسيط ما هوش من قادة العشائر لأن في في بني إسرائيل حاجة اسمها الملأ قادة العشائر دول مختلفين مع بعض قادة العشائر دول وكل واحد فيهم آه، م- آه، منتهى الأنانية يا عم ده أنتوا متبهدلين مختلفين على بعض في إيه؟ بتحاربوا بعض على إيه؟ شوفوا حالنا شوف حال العالم العربي انت انت بتتكلم في ايه ده مفيش بتتكلم ايه زي المثل ايش ياخد الريح من البلاط مفيش حاجه ف... فمختلفين ومش كده وبس مش مختلفين وبس ده ممكن اي حد فيهم م- يقدر يبقى ملك على الباقيين يعني يقدر يوحد ويبقى ملك بس كل واحد فيهم خايف ليه يحسن جالوت هياخد دماغ ال- اللي يبقى ال- القائد الكبير بس فيهم ناس كويسين فيهم فيهم واحد اسمه طالوت مش من الملأ مش من قادة العشائر بس راجل كويس وفيهم شاب عنده 16 سنة راعي غنم بسيط بس هيمشي معانا طول القصة كل ما الناس تتغربل وتقع في الأربع غربلات ما بيقعش ثابت هم الآن وصلوا للقاع فبدأ يقولوا خلاص بقى مش قادرين كفاية بقى هنفضل في ذل لغاية امتى لا- لازم نتغير لازم لازم نقوم واحنا بنقول كده واحنا بنقول كده بس يا ترى احنا عندنا الصفات الاربعه بص الايات الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى الملا هو كلمك من شويه على الناس الناس موتوا ثم احيا حضر الموت يكلمك بقى على ال- على ايه على ال- على الملا قاده العشائر الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم مش مهم اسم النبي لان ده مش موضوعنا المو- احنا موضوعنا النفوس اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يا سلام على الانتفاضه على القوه على الحماسه على الكلام العظيم اه بس يا ترى وبعدين واخد بالك من كلمه ابعث لنا كان المشكله مش مشكلتهم ربنا يبعت لنا حد احنا احنا قاعدين مكان طب ما تتحركوا انتوا طب ما تتفقوا انتوا ابعث لنا ملكا طب ما احنا بنقول نفس الكلام احنا مستنيين المهدي المنتظر اين اين صلاح الدين نفس نفس الادواء نفس طبيعه النفسيه نفسيه الم... خلي بالكم ده عدم انضباط ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا انا انا عارف نفسيتكم انا عارف وضعكم زعلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله شايف الحماسه وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا ولادنا اتخذوا عبيد وارضنا اتخذت وما لنا الا نقاتل في سبيل الله ازاي يا نبينا تقول كده مالكش حق انك تقول هذا الكلام انت زعلتنا يعني ان انت تقول لنا كده اه هيحصل ايه هيحصل بعد ما قالوا هذا الكلام هم دلوقتي جاهزين والحماسه على الاخر احنا خسرنا كل حاجه ما عادش لينا حاجه يا نبينا نستنى ما عادش لينا لا كرامه ولا احترام في العالم ولا عاد لينا علم ولا عاد لينا تعليم ولا عاد لينا احترام ازاي تقول كده لا لا لا ده احنا ده احنا عايزين ف... احنا فعلا جادين احنا بنتكلم بجد لكن ما كانش عندهم الاربعه فهنبدا نشوف بعد الفاصل ازاي هيتصفوا اربع مرات يقال او قيل كان عددهم 800000 الرقم مش مهم بس في الحدود دي خلينا نتفق على رقم زي كده لان هم كانوا الوف قول 800000 ريشيو على 313 في الاربع غربلات طب جبت منين رقم 313 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب في البخاري بيقول كنا نعد اصحاب طالوت يوم التقى مع جالوت كاصحاب النبي يوم بدر اصحاب النبي يوم بدر كام 313 فانت متخيل بغربله كام يعني كام وقع حد يعد بسرعه 800000 ل 313 كام وقع 700 كم 787 900 اه متخيل 313 يا عم الموضوع مش عدد الموضوع نفوس قوية ونفوس ضعيفة كن رجل بألف رجل فإن لم تستطع فكن رجل ولا تكن نصف رجل الموضوع كأنه القصة عايزة كلام طلعوا لي بس طلعوا لي شوية يا رجالة طلعوا لي شوية يا جدعان يص- يصلحوا مش مهم الالافات المهم شويه رجاله يا شباب اخ- اطلع منهم اللي شايف نفسه يدي في الاربع اسئله اللي سالناهم اكتر من 60% يقول لي يبعت لي على عمرو خالد دوت نت وان شاء الله ربنا يفتح وتبقى النهضه اللي شايف نفسه اربع مرات غربله انا عارف ان انت زعلان تقول يا دي حاجه محبطه جدا 900000 وقعوا لا ما تبص لها من الجانب الايجابي 313 ثبتوا انت متخيل يعني انت لا بص على 313 على فكره فيهم الولد اللي عنده 16 سنه ده مين ده مش هقول لك دلوقتي 313 طب ما تبص على 300 تخيل بقى 313 كل شويه يلاقوا 100000 وقعوا يكسبوهم وروحوا طب ال 313 دول ما وقعوش اه هي دي النفوس القويه ده اراده ايه ده نفوس حديد دول ينزل عليهم مصر دول دول يعملوا نهضه دول هاتولي دول هنطلع فاصل انا طالب منك واجب في الفاصل اكتب الاربعه واقعد مع نفسك لغايه ما نرجع لك من فضلك كده ركز قوي وطي التلفزيون ما تشوش على نفسك وادي لنفسك درجات من الاربعه وشوف انت تستحق انك تقابل النبي يوم القيامه تقول له يا رسول الله انا عملت حاجه كبيره لامتك انا على الاقل زي ما كنتش قادر اعمل حاجه جهزت نفسي في الاربعه اللي هم نواه اي نهضه وقول لنفسك انت تستحق تصنع حياه للامه ولا لا وقول لنفسك انا شكلي هنجح في حياتي ولا لا جاوب على نفسك كمل مع طالوت وجالوت القصه في سوره البقره آه، هنبدا بقى الاربع تصفيات في الن- في ال- في الجزء اللي باقي تصفيه تصفيه ونشوف مين الناس اللي تقع واسال نفسك بقى يا ترى انا كنت موجود كنت هقع ولا كنت من اللي هيكملوا التصفيه الاولى صفه الجبن الجبناء بره اللي مش السلبيين اللي مش مبادرين بره ايه اللي حصل الايه بتقول فلما كتب عليهم القتال هم لسه كانوا بيقولوا ايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا واخد بالك انا بع- يعني بمثل لك الموضوع وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فربنا امر بالقتال واوحى الى نبيهم كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال تولوا كله إلا قليلا منهم قليل في اللغة العربية يعني ما يزيدش على 10% يعني يعني لو هم 800 ألف يبقوا بقوا كام 80 ألف و700 ألف 720 ألف بره ده ايه مجرد هتحاربوا جالوت من الاسم بس شايف الجب بالاسم بس اترعش روح اي يوم من الموت افر انه يوم اخاف فيه من الموت يوم قدر او لو ام يوم لم يقدر فاهمين انه يوم اللي خاف فيه اللي ربنا كتب ان هيحصل لي فيه مشكله ولا اللي ربنا كتب ان مش هيحصل لي فيه مشكله شوف ال- حد فاهم الفكره اي يوم من الموت افر ابقى جبان ليه هخاف من انه يوم يوم اتكتب عليا ان انا هموت فيه ولا يوم ما اتكتبش يوم قايل ايه بعديها يوم لا يقدر لا ارهبه ما هو ما اتكتبش ومن المقدور لا ينجو الحذر حد جابها جامده جدا من المقدور لو ك... ما هو حاجه من الاثنين يا اتكتب ان انت هتحصل لك مشكله النهارده يا ما اتكتبش لو اتكتب كويس لو ما اتكتبش طب خايف من ايه يا ابني ما اتكتبش ولو اتكتب لو انت عامل ايه هيحصل يا جماعه خليك شجاع الاساطير زي العملاق اللي انا حكيتها لك بتخوف النفوس الضعيفه خليك شجاع خلي نفسك قويه شجاع سئل الجبل مما علوك انت عالي قوي كده ليه يا جبل قال من دنو الوادي الوادي هو اللي واطي لما بتطاطي الجبل بيعلى بس انت اللي عليته مما علوك يا جبل من دنو الوادي ربنا من اسمائه العزيز هل انت عبد العزيز يا اخي اسمه العزيز اوعى تكون مش عبد العزيز اوعى اوعى اوعى تطاطي اوعى تهين نفسك اوعى ما تبقاش نفس شجاعه مدرس في فصل وسال مين عمل كده وانت بترتجف انا غلطت انا عملت كده كن شجاع حتى لما تغلط انت ما, ما, ما تعالجش غلط بغلط إيه ها كانوا كام 800 نزلوا على كام 80 لمجرد اسم جالوت ها طيب بقى عايزين بقى ناخد الحلول اكتب بقى معايا كيف اكون شجاع مبادر ازاي اقوي الشجاعه عشان القلعه اعلى من اللي واخد اربع درجات يكتب هو كل واحد شايف نفسه ما ما تحطش رقم انت مش قده انا اه والكلام الكبير ها مين عايز يعلي لسبعه وثمانيه اول حاجه العباده الايمان شفت بقى الايمان هيجي فين هيقوي النفس طبعا ما الايمان يقوي ايه لو مش هيقوي النفس ازاي بتصلي بالليل رمضان فرصه هتقول لي ايه العلاقه الايمان بيحسسك بربنا انا مع الله انا مع العظيم انا مع العزيز انا مع القوي انا قوي بالله ي- الايمان والعباده تعلمك التوكل على الله خاف من ايه انا معايا الوكيل انا متوكل عليه مضيت له توكلت على الله زي اللي بيروح الشهر العقاري يمضي توكلت على الله خلاص هخاف من ايه انا قوي بالله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء يبقى اول حاجه العباده تاني حاجه عايز تبقى شجاع مبادر التدريب على المبادره الاسبوع الجاي شوف اربع حاجات روح اعملهم اكتب بقى يبقى اعمل معايا جدول ممكن تعمل معايا جدول انت شجاع مبادر حط الدرجه بتاعتك وبعدين حط آه، خانه جديده كيف اكون شجاع مبادر واحد العباده رمضان فرصه العباده طاقه روح جديده روح فوق روحك وكان اقرا قران وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا والله يا جماعه اليوم اللي بقرا فيه قران انا قوي والله العظيم واسالوا اي الناس اللي بتقرا قران كويس بس تقرا وتحس وقصص القران بيساعدك اتنين عايز تبقى شجاع مبادر تعمل ايه تدريب على المبادره مره صله رحم مقطوعه مره اقتراح تقدمه ل- ل- لمديرك في الشغل وما تتكسفش مره ك... اختار لك اربع حاجات الشهر ده ايه هي معرفش كل واحد اضرب نفسه بس خلي بالك هم فيهم حاجه كمان في ال- في المشكله الاولانيه في الغربله الاولانيه دول ناس مش منضبطه امبارح كانوا بيقولوا ايه ما هو ما هو على فكره ده مش ده, ده مش منضبط اللي امبارح بيقول كلام والنهارده بيقول كلام تاني راح فين الحماس فش- اختفوا جريوا اختفوا ده مش منضبطين سؤال تاني ها ازاي ابقى منضبط خلي بالكم الحلقه دي حلقه معالجه نفوس تصعيد شخصيات تنميه بشريه فين في القران ها ازاي اكون شجاع ازاي اكون منضبط انا انا مهرجل انا عارف نفسي دي اكتر حاجه حاطط فيها واحد يعني قريب تحت خالص ازاي اكون اه اعمل معايا الجدول ده اربع حاجات اكتب بالعرض 30 يوم رمضان كله وحط لي اربع خانات الخانه الاولى حافظ على صلاه الفجر ما هو المنضبط ده جزء من الانضباط مش عارف يصلي ده منضبط ده ده ربنا بيقول حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى ده مش عارف يصلي ويجي لي ناس والله بزعل قوي يقول لي انا مش عارف اصلي اعمل ايه يا عم صلي يعني تعمل ايه صلي واحد ها صلاه الفجر اثنين رياضه يوميه ساعه او مشي ساعه رياضه يوميه ساعه ده انا بتكلم على انا عملت لنفسي الجدول ده سنين والله يا جماعه مشي ساعة أو رياضة ساعة ثلاثة قراءة كتاب أسبوعي كل ده انضباط أربعة دور على أكتر حاجة أنت متسيد فيها واظبطها الشهر ده لو فاتورة الموبايل لو قطتك المهرجلة اختار حاجة أنت أضرب نفسك أربع حاجات طيب التصفية التانية ها يبقى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ها الآية اللي بعديها وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا آه التصفية الثانية أنت مخلص ولا أناني قالوا أن يكون له الملك علينا ده يبقى ملك علينا وقادة العشائر والناس اللي معاهم اتخانقوا كله قال لا مش عايزينه ده واحد من الناس الغلابة يبقى قائد علينا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ده غلبان قال إن الله اصطفاه عليكم ربنا اللي اختاره لا تولوا إلا قليلا منهم ها بقوا كام كانوا وصلنا 80000 بقوا كام 8000 يا قلبي ايه مشكلتهم المرة دي هل انت متجرد هل انت مخلص اعرف ازاي لو اسمك ما اتذكرش في عمل تشتغل ولا لا عمل خيري اه لو حد ضايقك في العمل الخيري تسيبه وتمشي اه طب انت ما تشتغلش عمل خيري ليه علشان ما فيهوش تلميع اه طب لو كنت مسؤول عن شغلانه وبتحبها وبتقول انا بعملها لله واتشلت وجي واحد مكانك هتبطل شغل وهتتخانق ولا هتكمل طب تشتغل اكتر ولا اقل لو اتشلت تعرف تبقى مخلص زي خالد بن الوليد عمر بن الخطاب عزله من الجيش خلي بالك يا سيدنا عمر ده راجل حكيم ما يعزلش حد في وسط المعركه الا لو عقل. تخيل ده ممكن يعمل مشكله في وسط المعركه ده قائد يعني ممكن الجيش يتقسم نصين ويحارب بعضه ما استدعاهوش وخلاه جنبه وبعدين اصدر القرار لا وهو هناك عمر خالد ده مخلص يا خالد وبعت له الجواب انت تنزل وتطلع ابو عبيده بن الجراح صعبه جدا فلقوه بيشتغل اكتر من لما كان بيشتغل وهو قائد فسالوه انت بتشتغل كده ليه قال انما افتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب اعلى بقى كده بنفسك واسال نفسك تاخد كام فلما وصلت الكلمة لعمر قال يأبى خالد إلا أن يكون أميرا خالد ده أمير خالد ده قائد أنا شئت نزل جندي إيه ده قائد ده دي دي عقلية قائد إزاي أبقى مخلص الحل ها هتاخد كام تدي لنفسك كام درجة تدي لنفسك كام لو أنت أصلا ما بتعملش عمل خيري حط صفر أنت أصلا لم تختبر ما بتعملش حاجة أصلا صفر واحد زعل تدي نفسك كام المهم بلاش تدي لنفسك كام ازاي اتدرب ادعي بالاخلاص الدعاء الدعاء الدعاء بالاخلاص اتنين اشتغل في عمل خيري علشان تجرب نفسك هم. تلاتة قبل اي عمل خد نية يا رب انا بعملها ليك الناس اللي حاضره معايا انا جاي لله مش جاي اتصور ها خد نية ها شفت احنا ماشيين ازاي وعمالين خلي بالك هو لما نبيهم ربنا كريم حب يقنعهم ان هو ربنا اختاره مش انا اللي اخترته قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم أعلى منكم والجسم يصلح أنه يواجه جالوت الصفات الشكلية مهمة في الإسلام والجسم والله واسع والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت اللي جالوت خده أن يأتيكم, الج... أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم عشان يجمدكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة الملائكة هتاخده آية معجزة هتاخده من عند جالوت وتطير بيه في السماء تخيل بقى هما واقفين شايفين حاجه سودة كده جايه من بعيد مش ما هم مش عارفين هي طايره ازاي ما الملائكه اللي شايلاها جايه جايه جايه جايه وتقرب وقامت نازله محطوطه قدام بيت طالوت ها لو حصلت قدامك دي ومع ذلك تولوا ليه المعجزات ما تنفعش النفوس الضعيفه مفيش فايده حتى لو جت المعجزه وانت نفسك ضعيفه مفيش فايده ما تقولش اصل انا مستني المعجزه مستني المهدي المنتظر يا عم صلح نفسك صلح نفسك تعال نكمل قصة رهيبة رهيبة طيب التصفية اللي هما كام دلوقتي بقوا كام بقوا 8000 التصفية اللي بعديها الإرادة ولما فصل طالوت بالجنود كلمة فصل دي خطيرة قوي فصل جاية من يعني ايه فصل آآ آآ نظم ورتب اشمعنى طب ويعني ايه كلمة فصل تعرفين الكتاب لما بيتدوب بيتدوب ايه فصول لانها متنظمة صح دول كانوا متسيبين غير منضبطين طالوت فصل الناس يقول لك فصل دراسي عشان كل ناس في سن معينه مع بعضها نظام اكتر اكتر انجاز عمله طالوت اعاد تنظيم الناس المتسيبه واحنا في بلادنا محتاجين ما نبقاش متسيبين فوضويين محتاجين نتعلم النظام فلما فصل تعب كتير ولذلك مش فلما ولما خدت وقت قعد يظبط يظبط ولما فصل طالوت بالجنود ها احنا عملنا غربلتين الثالثه بقى عايز اطمن على الاراده قال ان الله مبتليكم بنهر هم عطشانين قوي وداخلين على نهر هم دلوقتي بين الاردن وفلسطين ونهر بين الاردن وفلسطين اللي هيعدي النهر يلاقي جالوت قدامه ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يروح ما يعديش النهر ومن لم يطعمه اللي مش هياخد منه يكمل معايا الا من اغترف غرفه بيدي انا مش بضايق عليكم اللي, اللي ياخد بس شربه بايده عشان لو عطشان طبعا شافوا الميه رقهم ايه رقهم جري فشربوا منه واحد بيضحك الا قليلا منهم قليل من قليل من قليل من قليل نزلوا الكام بقوا 800 من 800 ألف ل 800 مفيش إرادة ما تستحملوش شافوا المية ما وقفوش أنت كده أول ما بتشوف شهوة ما بتقدرش توقف أول ما بتشوفي لبس ما تقدرش لازم تشتريه أنت أنت عامل إيه؟ تاخد كام من عشرة؟ آه ناس كتير من الشباب ما عندوش اراده يقول لك اصل انا ما اقدرش انا حاولت بس ما اقدرش على فكره احيانا كتير قرار ما اقدرش بيكون قرار غلط لا تقدر وضعف قوتك وضعف ارادتك وانت مش واخد بالك يعني معظم انا ما اقدرش آه لسه وراك بقيه بيقول لك كان في مدرب قال آه لعيب رياضي معاه قال له اعمل 100 ضغط قال له ايه 100 ضغط ما اقدرش قال له اعمل قام عامل 60 ووقع قال له تقدر قال له ما اقدرش قال له تقدر قام عامل 20 كمان وقع قال له تقدر جمد نفسك خد نيه سبح وانت بتشتغل قام عامل 20 كمان وقع قال له تقدر وهتحاول ويلا وشد حيلك قام عامل 20 كمان جاب ضعفه كان عامل 60 جاب 120 فقال له الفرق بين الاولانيه والثانيه انك فاكر ان دي ارادتك انت ارادتك الضعف وانت مش واخد بالك ده قرار انت كنت واخده غلط يا خطيره الحته دي عايز تجمد ارادتك عايز ما تشربش من النهر عايز تجمد عارف ادلك ها الحل ايه اكتب بقى تعمل ايه تعمل ثلاث حاجات العباده والقران روح طاقه اراده اثنين حط مهام محدده الشهر ده تنجزها في شهر ثلاثة الرياضة العب رياضة وعلي كل اسبوع تحملك وهيعينك على كده انك صايم رمضان الصيام ارادة اصلا سقطوا شربوا وقعوا فاضل كام فاضل 800 خلاص بقى دول اخر ناس عدوا النهر والباقي رجع تخيل بقى الناس اللي عماله تقع على فكره الشاب الصغير مكمل اللي عنده 16 سنه راعي الغنم اه هنقول اسمه حد تخيل مكمل مكمل مكمل مكمل شجاع يا ترى كنت هتكمل ولا كنت هتقع منضبط مخلص عنده اراده ما شربش اختبر ارادتك جرب نفسك في الاراده امشي لك ساعتين ثلاثه وشوف هتكمل ولا لا نمي الاراده الرياضه الرياضه انا كده اديت لك الحلول على فكره دي آه دي مش ده, ده مش محاضره ده تدريب تنميه بشريه بيعلمونا القران عدوا وقفوا قدام جالوت خلاص لا لسه في تصفيه في تصفيه ايه ما خلاص ما عدينا كله فلما برزوا لجالوت وجنوده اه آه فلما جاوزه النهر هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده مش هنقدر عليهم اول ما شافوهم يا نهار ابيض على فكرة الاخرانية دي اصعب واحدة لان المفروض الاخرانيين دول نجحوا في كل الاختبارات ما تيأس حتى لو لقيت اللي انت مش مصدق انه يقع وقع مالكش دعوة كمل لو لقيت اللي انت ما ممكن شباب يتفقوا مع بعض النهارده هنصنع الحياه هنعمل لو لقيته وقع مالكش دعوه كمل مالكش دعوه بالعدد كنا كام وبقينا كام يا عم مش مهم العدد قالوا لا ط... الاراده تاني قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده اه بص النقاوه بقى الخلاصه قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم درس اهو كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين الصابرين اللي عندهم الاربعه ما هو الصبر ده صفه نفسيه خلي بالك الآية دي هي خلاصة الدرس خلاصة الدرس كده عايزين جيل عنده كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنود دول الخلاصة عايزين ما- ما عندناش ما عندناش في الأمة دول أمة محمد مش عارفة تطلع دول ال 313 دول طب ليه ما تبقاش أنت يا أخي ما اجمد ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا صب علينا افتح علينا خزائن الصبر افرغ علينا صبرا من فوقنا وثبت اقدامنا من تحتنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله بسرعه كده هزموهم كلمه يعني الاعداد النفسي خد- خد كام ايه ربع كامل وهزموهم جت في ايه في كلمه الموضوع مش موضوع جالوت الموضوع كان موضوع كنتم التجهيز النفسي خد ربع وكلمة هزموهم يعني أنا كنت متخيل يحكي هزموهم إزاي تاخد لها آه، ربع واستعدوا في كلمة لا ده هي النفوس أهم هزموهم بإذن الله تنتصر الأمة وتتعز وتترفع كرامتها وتبقى جميلة وعظيمة بنفوس شباب بيسمعوني دلوقتي فهزموهم بإذن الله وقتل داوود جالوت إيه ده مين داوود الشاب اللي كان عنده 16 سنة سيدنا داوود اه بس كان لسه مش نبي هو اللي قتل جالوت هو اللي قتل جالوت وده كان تمهيد ان هو هيبقى بعد كده قائد بني اسرائيل وبعدين هيخلف سليمان فيبقى سليمان النهضه ابتدت بال 313 وسليمان اللي قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي وحصل ابتدى بال 313 ابتدى بال 313 دول اللي عملوا نهضه دول اللي عملوا نهضه يبقى مش مهم ال 800000 لا العبره بالرجاله مش بالاصفار فهزموهم بإذن الله شفت القرآن عظيم قد إيه وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وبقى نبي أصله نجح في الأربع اختبارات كأنه بيقول للشباب اللي عملها شاب عنده 16 سنة اللي عملها اللي محد مش مش طالوت اللي قتل اللي قتل هو مش طالوت اللي قتل اللي قتل داوود ما تستهونش بنفسك خليك شجاع ومخلص وشوف ربنا هيعمل ايه خليك منضبط وعندك اراده وشوف ربنا هيعليك ازاي كن داوود دي قصة طالوت وجالوت قصة جميلة قوي قوي قوي أنا بحبها قوي بهديها لكل اللي بيسمعونا وتتختم الصورة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 12 ونص أنا موجود بالليل مع الشباب أي حد عايز يتكلم معايا أو تشات تحت أمركم على موقع عمرو خالد دوت نت اسمعوا الآيات دي النهاردة افتحوها قصة طالوت واقراها تاني لوحدك قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته